إلى الخلق رسالة للدين أبين أفضاله للناس جميعا أهديها للتائب أرجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الآدمية من نطفة فإذا هو حي يسعى ورزقه بعينين يبصر بهما المسعى وأشهد أن الرسول المجتبى ونبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم النبي المصطفى والرسول المجتبى والمسلم المهتدي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى مصابيح عقولنا ونور قلوبنا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليهم وعلى نبينا وارضى عنا معهم وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإخوتي في الله إني أحبكم جميعا في الله وأسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم كما لطفت بمصر أولا فالطف بها آخرة اللهم ول علينا أرضاك فينا اللهم ول علينا أرضاك فينا اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ول علينا حاكما صالحا يقودنا بالقرآن اللهم لا تولي علينا فاسدا ولا ظالما اللهم لا تولي علينا فاسدا ولا ظالما برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم إن الملك بيدك تهبه لمن تشاء وتنزعه ممن تشاء اللهم فهب ملك مصر لأصلح واحد من أهل مصر اللهم هب رئاسة مصر لمن يقودنا بالقرآن وينقاد بالقرآن ويحكم فينا شريعتك ويحل فينا الحلال ويحرم فينا الحرام اللهم نجنا من مكر الماكرين ومن كيد الكائدين ومن خبث الخبثاء اللهم من أراد بنا كيدا اللهم من أراد بنا مكرا اللهم فافضحه وزلزله وأزحه كما أزحت الطغاة إنك على كل شيء قدير حبتي في الله هذه الحلقة جعلتها تحت عنوان عجيب غريب ليس من عادتي ولكني وجدت الظرف يقتضي هذا الاسم لهذه الحلقة عنوان هذه الحلقة اللي اختشوا ماتوا عنوان هذه الحلقة اللي اختشوا ماتوا أحبتي في الله مرت بلدنا بثورة منذ أكثر من عام ونصف مرت بلدنا بثورة على الظلم وعلى الفساد وعلى القهر وعلى الجهل وعلى خراب البلد ثار المصريون على من نهبوا أموال العباد وخربوا البلاد وجعلونا في ذيل الأمم ومصمصوا ما بقي من دم في عروق المصريين قام الناس بثورة على الطغاة على الفاسدين على الظالمين وعلق الناس على هذه الثورة أحلاما كبارا وآمالا عريضة عظيمة وظنوا أن الحق قد جاء وأن الباطل قد زهق وأننا سنعيش بعد هذه الثورة الأمن والأمانة والرغد والرخاء والسعة والعافية والطمأنينة وأن سنتعامل بعد هذه الثورة في المدارس والمستشفيات والمواصلات والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة كالبشر قالوا ياه ياه يا شعب مصر أحيانا هنحس إن إحنا بني أدمين خلاص هنعيش كأننا بشر كسائر البشر وعلقت اليافطات واللافتات في كل مكان كتبوا فيها من الآن مصر لكل المصريين ارفع راسك فوق انت مصري البلد بلدنا لا لتزوير الانتخابات لا للظالمين لا للفاسدين سنحيا كراما أمة محترمة وشعب مصون خلاص لن تدير أمريكا بلدنا من الآن ولن نسمح لأذناب أمريكا أن يتحكموا فينا من الآن خلاص قامت ثورة في بلدنا اختار الناس الإسلام خلاص بلدنا ستحكم بالشريعة الإسلامية خلاص سترجع بلدنا إلى أحضان النبوة إلى المرفأ الأمين إلى القرآن وإلى السنة خلاص انتهى الليل المظلم الكالح الطويل وبدأنا نرى نور الصبح غير أن هذه الأحلام لم يتحقق منها أي شيء أو لم يتحقق منها إلا النذر الصغير القليل فالظالمون المفسدون مستأسدون وما زالوا يتحكمون رأس النظام سقط وبقية النظام متغلغل ومستحكم وحاكم ومتسلط المحاكمات لرؤوس النظام هزلية هزلية أضحكت علينا العالم كل العالم بل هناك من يحاول إعادة إنتاج النظام القديم بل وبنفس الوجوه الكالحة واللي اختشوا ماتوا واللي اختشوا ماتوا وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال فيما صح عنه آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هناك من يحاول إعادة إنتاج النظام القديم المكر والكيد بالليل والنهار عشان يجيبوا لنا مبارك بشرطة طيب ما بدل ما تجيبوا لنا مبارك بشرطة أنا بدعو كل المصريين اهو على الهواء مباشرة يلا بسرعة نروح كلنا إلى المستشفى التي يرقد فيها مبارك ونقول له أسفين يا ريس أسفين يا ريس طالما هتجيبوا لنا مبارك بشرطة طالما شالوا أرضه حطوا شهيم طالما في بلدنا من يصر على استغباء المصريين على امتهان المصريين كأن الناس لا راحوا ولا جاءوا ولا سقط شهداء ولا نزفت دماء أمر عجب الأموال المنهوبة لم يرجع منها مليم وهي بالمليارات الصناديق الخاصة فيها عشرات المليارات في حين نرى الحكومة المحترمة تتسول تتسول من البنك الدولي مليار وتلتمائة ألف دولار أو 2 مليار أو 3 مليار في حدود علمي عندنا مليارات منهوبة لم يرجع منها مليم عندنا عشرات المليارات لا نعرف عنها شيئا لا نعرف على من تقسم في الصناديق الخاصة ونتسول مليار واثنين مليار هيقعد أولادنا يسددوا فيها وأحفادنا سنين في مستقبل الأيام هذه مهزلة أي ثورة قامت في بلدنا لا عزاء للثوار أيها الثوار البقاء لله لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى أين الآمال التي عقدها الناس على الثورة أخبروني ما الذي تحقق منها القتلة ما زالوا يتمتعون بنسائم الحرية بل وبعضهم أخذ براءات ما شاء الله الشهداء الذين نرجو لهم ذلك لم تبرد نيران قلوب أمهاتهم ولا آبائهم إلى الآن لم يروا قاتل على عود المشنقة لم يقتص من قاتل إلى الآن الأموال ما زالت تسرب إلى الخارج الإعلام إعلام حسني مبارك الإعلام الفاسد الكاذب كما هو وبنفس الوجوه الخبيثة الكالحة الكاذبة الآثمة الخاطئة معظمه أعلن الحرب على كل ما هو إسلامي وعلى كل أحد يرفع راية الإسلام أي حد من الدعاة من المصلحين من الصالحين يرفع راية الإسلام يحارب حرب ضروس شرسة لا هوادة فيها من نفس الوجوه الكالحة التي كانت تطبل لمبارك ثم ركبت الثورة والآن تعمل لخدم مبارك ولأذناب مبارك ولذيول مبارك ولعيال مبارك ولرجال مبارك مجلس الشعب مجلس الشورى الذي يهيمن عليه التيار الإسلامي مجلس منزوع الدسم بلا صلاحيات عاجز مكبل خلاص يا شعب مصر فرحته اتبسطته هيصته اخترته بقى التيار الإسلامي في مجلس الشعب والشورى يلا اتكلموا هيصوا في المجلسين زعقوا اتخانقوا مع بعض تعالى يا تلفزيون صوروا اتصوروا اتصوروا وبعدين لن ننفذ لكم أي توصية ولن نسمع لكم كلمة وسنعمل على إفشالكم حتى نسقطكم في حتى نسقطكم من أعين الناس عشان الناس ما يفكروش تاني أبدا يختاروا التيار الإسلامي شفتوا من ساعة ما جه مجلس الشعب والشورى الأزمات اللي احنا فيها البوتاجاز والعيش والمواصلات وإضراب مش عارف إيه وكذا والسولار مجلس فاشل مش عارف يعمل حاجة هذا أمر يراد هذا من مكر الليل والنهار ممن لا يريد الخير لأهل مصر في بلدنا مجلس الشعب والشورى منزوع الدسم بلا صلاحيات بل وتكبل يده عمدا ودهاء ومكرا من أجل أن يفقد الناس الثقة فيه فلا ينتخبون بعد ذلك أبدا الطيار الإسلامي يعملون على حرق الفكرة الإسلامية يعمل هؤلاء الدهاة الطغاة على إفشال المشروع الإسلامي في مصر للأبد أين الذي حققناه بعد الثورة؟ أمريكا ما زالت متحكمة في بلدنا أمريكا ما زالت متحكمة في كل شيء في مصر مصر تدار من البيت الأبيض بالريموت كنترول كما كان الحال كما كان الحال في عهد المخلوع ما الذي تغير أخبروني ما الذي تغير هل عند واحد منكم إجابة على هذا السؤال إزاي 19 أمريكي مدانون بالعمل على تخريب مصر وبعدين يطلعوا بإشارة كده من مصر بشوات بدل وكرفطات وتمام وطيارات وآخر منجهة لا وبعد ما يروحوا أمريكا بيومين ثلاثة أربعة يقول القضاء لا بد من القبض على هؤلاء من أجل مثولهم أمام المحكمة يا ولد العظمة دي ويخرج رئيس وزراء مصر في مجلس الشعب ويقول مصر لن تركع لأمريكا لن تركع ونصفق له ونهلل له ثم ركعت ركعت ركعت وخرج 19 باشا المفسد المدان المجرم كأنه لم يفعل شيئا قالت بعض الصحف القومية وقتها هناك صفقة كبيرة فازت بها مصر في مقابل خروج هؤلاء الأشقياء صفقة ما هي الصفقة؟ ماذا حصدنا؟ ماذا ربحنا؟ ماذا جنينا؟ لم يخرج إلى الآن أي مسؤول ويخبرنا ما هي الصفقة؟ ما هي المكاسب؟ ما, ما الذي حصلنا عليه؟ لم نسمع أي أحد من المسؤولين يخبرنا بأي شيء لأنه لا شيء القضية تمام يا ماما أمريكا تمام يا فندم تمام يا أمريكا إمتى مصر هتتفطم من ماما أمريكا إلى متى تدير أمريكا مصر ألا عايزين نتفطم بقى من ماما أمريكا كبرنا طلع لنا شنبات خلاص بلغنا سن الرشد أرجوكم افطمونا من ماما أمريكا أمن الدولة تغير اسمه إلى اسم جذاب بقى الأمن الوطني ويعمل البلطجية اللي, اللي كانت الداخلية تستعين بهم وأسمائهم معروفة ويجمعون بصفارة يعملون الفوضى مقصودة اختراع الأزمات أمر يراد أزمة السولار أزمة البنزين أزمة البوتاجاز أزمة الخبز إضراب سواقين هيئة النقل العام إضراب كذا إضراب كذا ده كله ليه حتى نقول أسفين يا ريس أسفين يا ريس وحتى يخرج لنا في نهاية النفق المظلم من الأزمات مرشح المجلس العسكري يركب على جواده يترجل عن جواده ويحل كل المشاكل ده بقى هيدخل التعابين كلها الجحور ده بقى عنده كده علاج سحري هيكبر البنات ويدخلهم الكليات ده هيحل كل المشاكل ده كل مشاكل مصر ستزول على يديه كلام مفضوح ومكر مكشوف ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ثم جاءت الليلة الكبيرة عارفين الليلة الكبيرة؟ وإحنا عيال صغيرين كانوا كل سنة فيما يسمى بالمولد النبوي هذا المولد المبتدع كانوا بيذيعوا في التلفزيونات أوبوريت اسمه الليلة الكبيرة يجيبوا فيه عرائس كرتون ناس بتحركها بالخيوط ويقعدوا يغنوا وينشدوا ويطبلوا ويزمروا شاهدنا ذلك ونحن صغارا ثم لما تعلمنا عزفنا عن هذه الأمور والحمد لله الليلة الكبيرة أعني بها مهرجان الرئاسة المهرجان مهرجان مهرجان الترشح لرئاسة مصر اتقدم أكتر من ألف إنسان واحد ترابي عايز يبقى رئيس ده هيدفن كل مشاكل مصر ده هيدفن كل مشاكل مصر وهيبدأ معانا صفحة جديدة وانت عارف يعني إكرام الميت دفنه وبعدين اتقدم واحد بتاع بانجو وقفشوه قال لك ده هيعدل مزاج الشعب المصري فيش بعد كده مشاكل ولا زعل كل الشعب هيعدل الطاسة البلد كلها بلغة المدمنين هتعمل دماغ واحد بتاع حشاش عايز يبقى رئيس مصر وبعدين اتقدمت واحدة رقاصة قال لك دي هتظبط البلد على واحدة ونص وبعدين اتقدم واحد لعيب كورة قال لك ده هينطقنا بقى هينطقنا هنطلع لفوق وبعدين اتقدم واحد مغني رقاص بصباص معروف وقال لك أنا لميت 55 ألف توكيل من شبرا بس يعني وسع يا جدع حد يعترض عليه ده بتاع بحبك يا حمار هيبقى رئيس مصر وبعدين خر... والرجل أنا أعتقد أنه أشرف من الكثيرين من الظلمة واضح يحب الحمار واضح مهرجان مين اللي دفع الطربي والمقاول بتاع الانفار وواحدة رقاصة وواحد طبال مين اللي دفع العيال دي والناس دي تترشح أنا أحترم كل المهن طبعا لكن من وراء هؤلاء هل في واحد في دول كان بيظن أنه يبقى رئيس أبدا طبعا وإلا يبقى مجنون من وراءهم من الذي دفعهم من الذي دفع لهم من الذي يعمل على تسفيه منصب رئيس أرض الكنانة مصر عشان الناس تتفرج وتقول يا خبر أبيض أسفين يا ريس أسفين يا ريس طب احنا عايزين حد من ريحة الريس الريس تعبان وجمال محبوس حد من ريحته حد من رجالته حد من نوابه حد من وزرائه أي حد من ريحته ده البلد باظت ده البلد بقت فوضى ده البلد خربت هذا مقصود وهذا مكر بالليل ومكر بالنهار وبعدين تقدم بعض من عملوا لمبارك بعض رجال النظام القديم الذين قامت عليهم الثورة ترشحوا للرئاسة أمر عجب واحد كان رئيس وزراء مبارك طلع في التلفزيون المصري من أيام يقول لك أنا مثلي الأعلى وقدوتي مبارك مثلك الأعلى هذا الظالم الطاغية الذي نهب أموال البلاد وظلم العباد وفعل وفعل ده مثلك وقدوتك قدوتك الإنسان اللي الشعب عمل عليه ثورة وعايز تحكمنا بأمارة إيه بأمارة إيه قال لك ده أنا هنغنغك أنا هبسطك أنا لما أنجح حد الشعب كله بنبون وهدي كل مواطن بروفل أنا هدلعكم تقدم نائب الرئيس السابق الذي ما رضيه الناس نائبا فكيف يرضونه رئيسا تقدم وزير سابق انتم كنتوا جزء من النظام الناس لم يثوروا على مبارك فقط بل ثاروا على نظام مبارك على كل هذا الكيان الذي جعل بلدنا في ذيل القافله أمر عجب معظم المترشحين من النظام القديم فوق السبعين سنة طيب فوق السبعين سنة يا عم الحج استغفر لذنبك بقى حج واعتمر وأقبل على الله فإن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات انت لسه عايز منصب حاجة وسبعين سنة عايز ايه تاني من الدنيا هي مصر دي عقيمة ليس فيها رجال لا يوجد غيركم ده احنا 85 مليون يا اخوانا عايزين رئيس شاب يحكمنا واحد جديد لم يشارك في الظلم أو على الأقل لم يسقط على الظلم ما هو رجال مبارك منهم من هو ظالم شا- فعل الظلم بنفسه أو شاف الظلم وسكت ولا ده ينفع يبقى رئيس ولا ده ينفع يبقى رئيس عايزين واحد إيده متوضية لم يظلم ولم يسكت على ظلم عايزين واحد مدني تعبنا من حكم العسكر ملينا عايزين واحد مدني يحكمنا عايزين واحد يحكمنا بالقرآن والسنة عايزين واحد يحل الحلال فينا ويحرم الحرام فينا ويقودنا بالقرآن ويحكم فينا بالشريعة نحن مسلمون ولن نتخلى عن إسلامنا ولا عن شرعنا وإن سقطت أسماء فالعبرة ليست في الأسماء احنا ما ما نتعصب من أجل سواد الشيخ فلان أو الدكتور علان تعصبنا لربنا لديننا لقرآننا لشريعتنا لو واحد بيلم زبالة في مصر وعنده علم في الشريعة وعنده علم في الدنيا وعنده مشروع هينهض به بمصر ويحل لنا مشاكلنا ورفع راية الشريعة احنا معاه ولو كان اسمه بعرة ولو كان اسمه حجر العبرة ليست في الأسماء ولا من أجل سواد عين أحد إنما راية نلتف حولها ونمشي من ورائها كيف يترشح للرئاسة من شهد في محاكمة مبارك فقال إن الذي قتل الثوار في الميدان مندسون من حزب الله ده حصل يا راجل يا راجل قول كلام غير ده كيف يصلح هؤلاء لحكم مصر هناك مكر بالليل والنهار لإعادة مصر إلى المربع صفر مكر سنة ونص مكر قسموا صف مصر الإسلاميين في ناحية والعلمانيين والليبراليين والإين وإين وإين في ناحية قسموا الصف ومسكوا الصف الإسلامي الواحد وقسموه إخوان وسلفيين ومسكوا الصف الواحد وقسموه السلفيين بعضهم مع خيرة الشاطر وبعضهم مع حزم وإسماعيل والإخوان بعضهم مع خيرة الشاطر وبعضهم مع حزم وإسماعيل وبعضهم مع عبد المنعم أبو الفتوح شفت إزاي قسموا المقسم وجزأوا المجزأ هذا مكر الليل والنهار مكر رهيب وشديد بالليل والنهار وبعدين تقدم للترشح حازم صلاح أبو اسماعيل وبقاله سنة وزيادة دار فيها في كل نجوع وكفور ومحافظات مصر وقدم جهدا رائعا يذهب للجامعات يجتمع حوله ألوف يناظر في الفضائيات فيفترس الخصوم كما يفترس السبع فريسته وبهدوء أعلم من اللحظة الأولى بلا تلكؤ أنه سيحل الحلال ويحرم الحرام ويقودنا بالقرآن ويحكم فينا بالشريعة فالتف الناس من حوله والعوام الذين التفوا من حوله أكثر ربما من الملتزمين وضع الله له قبولا محبة شعبية جارفة وبعدين قالوا استنى استنى استنى الراجل ده مش هيكمل ليه يا عم قال لك أمه معاها الجنسية الأمريكية نفترض أن أمه معاها جنسية أمريكية ده يعوقه قال لك آه القانون بيمنع ما هذا القانون الأعمى الذي يمنع مصري أن يترشح للرئاسة لأن أمه لو صح كلامهم ولا أصدقهم تحمل الجنسية الأمريكية هو احنا احسن من امريكا باراك اوباما اوباما ابو كيني افريقي ومع ذلك بقى رئيس اكبر دولة في العالم احنا عندنا هنا بعض القانونيين فلاحسة عباقرة تحسن من امريكا رئيس فرنسا ما مراته إيطالية السادات مراته إنجليزية جيهان السادات أمها إنجليزية وده معروف وكان رئيس مصر سوزان مبارك معاها الجنسية الإنجليزية وجمال وعلاء وثلاث تربع رجالة مبارك يحملون جنسيات مختلفة إيه المشكل يعني وكأن لو صلاح الدين الأيوبي جه خد الورق بتاعه كده وراح لجنة الانتخابات قال له يا سيادة المستشار أنا عايز أترشح أبقى رئيس لمصر قال له امشي اطلع بره ليه؟ أنت كردي صلاح الدين ما ينفعش ورقه مرفوض معاه جنسية كردية طب والمظفر أبو عبد الله قطز هازم التتار ما ينفعش ليه؟ معاه جنسية بخارية طب عمر بن الخطاب ما ينفعش ليه؟ سعودي معاه جنسية سعودية ما كانش فيه سعودي طبعا من الجزيرة العربية معاه جنسية من الجزيرة العربية وابو بكر وعثمان وعلي لا لا لا لا دول من الجزيرة مش مصريين ما ينفعوناش عمرو بن العاص ما ينفعش ده مكاوي مكاوي من مكة بهذا القانون الأعمى الأعمى الذي يحرم أهل مصر من أي أحد أقبل عليه الناس وأقبل بالناس على منهاج الله ووضع الله له قبول وعنده برامج ناجحة في ال- في السياحة والصحة والتعليم وكت وكت وكت أمر عجيب وبعدين الأم حازم أبو إسماعيل رحمها الله تحمل الجنسية الأمريكية يعني إيه؟ يعني ما ينفعش طيب الجماعة اللي عاشوا في أمريكا ورجال القانون وكذا وكذا ورئيس رئيس هيئة الجوازات السابق الدكتور عادل عفيفي قال الكلام ده ما ينفعش الكلام ده كله خبط عشواء اغتيال سياسي أنا بس معايا اهو شهادة جراح الكلى العالمي الدكتور محمد غنيم اللي لما بينزل مصر بنطبل له ونهيص بيه عالم في مجاله عالمي على الإنترنت محمد غنيم بيقول ليس دفاعا عن أبي إسماعيل ولكن هذا ما يمليه علي ضميري أولا امتلاك أبو إسماعيل للج- لل green card دليل قوي على عدم تمتع أمه بالجنسية الأمريكية لسه ال green card مع أبو إسماعيل لو كان خدت الجنسية كانوا خدوه منها دي شهادة مين؟ دكتور الكلى العالمي المصري محمد غنيم اثنين قال الخارجية الأمريكية أرسلت طلب من والدة الشيخ إلى الحكومة الأمريكية للحصول على الجنسية وهذا غير دليل أصلا على تمتعها بالجنسية هو كون يقدم طلب أخذ جنسية من موزمبيق مثلا يبقى معايا الجنسية أنا قدمت طلب رفض لم يقبل اتركن هو مق- هو مجرد جواب طلب يبقى ده دليل ثالثا قال كل ما يتناوله الإعلام هو عبارة عن تصريحات من مسؤولين بدون سند قانوني أو أدلة تستطيع الرد عليها وأخذها في الاعتبار ورقة بيان جاي من الداخلية بيان ورقة جاية من الخارجية أم الدكتور حازم أبو إسماعيل أمريكية فين جواز السفر بتاعها الأزرق مش الوثيقة فين؟ أي حد بياخد الجنسية الأمريكية بيقسم قسم الولاء ويصور هذا بالفيديو ما تزعه لنا على التلفزيون المصري بالصوت والصورة عشان الدنيا كلها تقول الراجل ده كذاب بقى أهو صوت وصورة ما تورونا فين بصمات إيديها ما تورونا فين الصفحة اللي كاتبة فيها يجي خمس ست سبع أسطر بيديها باللغة الإن- الإنجليزية حتى يعرفون تمتعها بكتابة وقراءة هذه اللغة بطلاقة فين فين كان ممكن في دقيقتين يطلع على التلفزيون الفيديو بتاعها وتنتهي المشكلة تماما وزارة الداخلية والخارجية المصرية ده كلام الدكتور محمد غنيم من المفترض أنها على علم بكل المصريين المتمتعين بجنسيات أخرى ووالدة الشيخ ليست منهم خامساً تكلم الشيخ عن مستندات بخصوص علاج والدته والتي رفضت الحكومة الأمريكية تخفيض ثمن علاجها لأنها لا تتمتع بالجنسية الأمريكية في عام 2009 وبمستندات أمريكية رسمية في إيد الشيخ محمد غنيم بيقول أبو إسماعيل يتكلم عن أدلة ومستندات والإعلام يهتم بالتصريحات ففي من نثق ده مش كلامي ده كلام واحد لا يحسب على التيار الإسلامي مسلم على رأسنا لكن ليبرالي شهادة حق اضغط على خش كده على النت واكتب شهادة الدكتور محمد غنيم في شأن حازم أبو اسماعيل يصدق من؟ يصدق أنا شخصيا أصدق حازم أبو اسماعيل لا أثق في الداخلية ولا في الخارجية ولا في أمريكا ولا في ذيول أمريكا لا أصدقهم أمريكا أمريكا التي فعلت بالمسلمين الأفاعيل نصدقها التي تبغض المشروع الإسلامي وتعمل على هدم أي أحد يرفع راية الإسلام أمريكا مش عايزاه المجلس العسكري مش عايزه ذيول أمريكا مش عايزينه إسرائيل مش عايزاه وما جربنا على الرجل قبل ذلك الكذب وعندنا قاعدة نبوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر يبقى عمنا الشيخ حزم واسماعيل يطلع يقول أقسم بالله أن أمي لا تحمل الجنسية الأمريكية ونقول بقى للي بيقولوا ان والدته تحمل الجنسية أرجوكم هاتوا لنا جواز السفر بتاعها الأزرق مش الوثيقة اللي بيطلع منها جواز أبيض هاتوا لنا كده الله يبارك فيكم الصورة بتاعت الفيديو وهي تقسم قسم الولاء لأمريكا هاتوا لنا الكلام ده بخط إيديها هاتوا لنا بصمات إيديها هاتوا لنا الكلام ده الرجل قام بجهد حتى تشوف الانتخابات أمه اسمها غير موجود فيها كده في شبهة كبيرة على ان في ناس في مصر عايزين فعلا يعيدوننا الى المربع صفر وعلى العاقل إذا أثيرت من حوله الشبهة أن يدفعها عن نفسه ببرهان ساطع وبنور مبين عايزين هذه الأدلة الراجل طالع بيقول لو عندكم مستندات رسمية تثبت أن أمي أمريكية اسجنوني كلم بمنتهى الشجاعة وبمنتهى القوة طيب طلعوا بقى فرجونا مش ورقة من الداخلية بيان ونص ورقة من الخارجية آه استعلمنا ونعرف فين الورق فين المستندات فين الجواز فين المكالمة فين الفيلم الفيديو فين وفين وفين وهي القضية قضية حازم أبو اسماعيل هو احنا قمنا عشان سواد عينين حازم احنا قمنا لله للشريعة للقرآن وللسنة ولو سقط حازم هيخرج مكانه مليون واحد أفضل منه وهذه الأمة ولادة وهذا الشعب يريد الإسلام والناس كسروا حاجز الخوف خلاص مش هيضحك علينا تاني خلاص مش هيضحك علينا تاني معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ مسعد أهلا وسهلا.
ربنا يسعدك يا رب يا رب اتفضلي
الو أيوة أنت على الهوا يا أختي اتفضلي السلام عليكم يا شيخ مسعد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والله والله يا شيخ مسعد كلامك يعني كله والله العظيم في محله صح احنا عايزين كده بجد واحنا عادي يعني وافرض يعني ام صحيح امريكيه يعني عادي برضه نعم.
يا شيخ مسعد هما مش عاملين كده عشان خاطر الشيخ حازم امه امريكانيه ولا حاجه والله العظيم هم عاملين كده بس ع- عشان خاطر مش عايزين ال- مش عايزين الاسلاميين ينتجوا عمر صدق.
سليمان ما رشح نفسه مين عمر سليمان ده لما كان تبع النظام سبحان الله والله العظيم وكمان الاخوان المسلمين والمفروض الاخوان المسلمين وال- وحزب النور المفروض كانوا يبقوا مع بعض وكانوا يبقوا اخواته وكانوا يبقوا يعني ماسكين قدام بعض لكن ده مرشح واحد وده مرشح واحد وده مرشح واحد لما احنا ننتخب هننتخب مين في الثلاثه ولما ده ياخد شويه اصوات وده ياخد شويه اصوات وده ياخد شويه اصوات وواحد تاني ياخد الاصوات كلها لما يبقوا الناس كلها متفقه على واحد بس واحنا كل واحد هنتفرج كل واحد يدي شويه طب ازاي يعني المفروض ينتجوا اللي والله العظيم يا شيخ فينا و... و... يعني و... وان شاء الله باذن الله باذن الله نصر الله الكل بارك الله فيك جزاك الله خير يا شيخ مسعد ممكن أس- اقول لك على حاجه قولي اتفضلي طيب الاتصال انقطع بارك الله فيك معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا ألف سلام على صحتك يا شيخ الله يسلمك
الله الله يشفيك من كل داء يا رب ويبارك لك في صحتك وعافيتك وانفعنا بعلمك يا رب
اتفضل والله بس كان بدنا احنا بنأيد الشيخ حسن اسماعيل وبنأيد أي إنسان يرفع شهادة الإسلام بأمر الله وفي برضك في ضغوط على العمالة اللي هي في الأردن بالذات يعني هديها تشكل عيب على على مصر لأن بي- بيعملوا دلوقتي في وافدين وفي شغلات كتيرة بالنسبة للعمالة ال- ال- المصرية ديت ودي بتشكل عيب على مصر في الوقت الحالي فاحنا بنقول بنبص برضك لل... بدنا حلقة خاصة للمغتربين بالله عليك يا شيخ حاضر ان بارك انت الله فيك ت- ت- تعرف الشغلات دي برضه تدرس المواضيع دي بالنسبه للمغتربين اللي بره حاضر بارك الله فيك اتصال السلام عليكم
الو السلام عليكم عليكم
السلام عليكم عليكم السلام اتفضل كيف يا شيخ؟
الحمد لله الله يبارك فيك يا شيخ هم بيتكلموا على الجنسيات دلوقتي مع عمرو موسى عمرو موسى إيه، اخوه انا مش عارف معاه اسمعك.
جنسيه إيه، يهودي ومعاه جنسيه فرنسيه
نعم
عمرو موسى رئيس جامعه الدول العربيه اخوه اخوه إيه، إيه، له اخوه فرنسي إيه، إيه، معاه جنسيه إيه، إيه، يهودي ومعاه جنسيه فرنسيه مرتب من العصر مرتبه برضه يهوديه مصريه فنانه مصريه نعم ازاي يعني بيتكلموا على الشيخ حسن ابو اسماعيل دلوقتي الكلام ده وما كلموش عمرو حسين زمان نعم ما هو شوف قالوا أبو الفتوح معاه جنسية قطرية وقالوا الشاطر معاه جنسية إماراتية وموضوع العفو العام ومش العفو العام وأبو إسماعيل والدته معها جنسية أمريكية و والبقية تأتي وقالوا الدكتور محمد سيم العوا جه أبوه سوري فالمسرح يهيأ لأمر يراد ولن يكون إن شاء الله وبإرادة المصريين إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك يعني الله أنت فيك يا ممكن شيخ.
بكرة تلاقي أبويا أنا فلبيني هو ما نعرفش احنا الشيخ كشكي كان بيقول يا مصر يا عجيبة فيك حاجة محيراني نزرع القمح في سنين يطلع القرع في ثواني اتفضلي يا السلام أختي، عليكم.
عليكم السلام بارك الله فيك يا شيخ فيك مسعد بارك.
ونفع الله بك الاسلام آمين.
شفاك الله وعافاك واطال الله في عمرك واحسن الله من عملك آمين آه انا هسال السؤال بقول لهم انتوا دلوقتي ز- حضرتك قلت لو جه سيدنا عمر او سيدنا ابو بكر آه، هيقول لهم انتوا جنسيتكم ما تنفعش طب لو جه النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له هيقولوا له ايه؟
بالقانون هيقولوا له بتاعنا بقى ده انت مش مصري؟
اه بالقانون بتاعنا ده انت مش آه.
مصري
انت طيب وبقى عايزين ايه تاني؟ يعني كلنا بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم.
وبعدين انا اخويا قال كلمه بس عايز اقولها لحضرتك بيقول اوباما العيل مش هيغلب في من صبر الجواز لام الشيخ آه، حازم يعني صحيح.
هو هيغلب في دي؟
صحيح هيغلب في دي وحسبنا الله أبداً.
ونعم الوكيل أبداً.
والله ولي ولينا ولا مولى لهم وحسبنا الله ونعم الوكيل وان شاء الله باذن الله ربنا ينصرنا ولن يحكم مصر الا حاكم مسلم باذن الله يطبق فينا شرع الله اللهم ولو آمين.
سمحت الشيخ طلب الاخير عايز اراكم حضرتك نعم اتفضلي عايز رقم حضرتك لو سمحت رقم خديم الكنترول بارك الله فيك ماشي
أكرمك الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
الو السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الشيخ آه، نعم
ف... والله جزاك الله خيرا يا شيخنا ونفع بك وجعلك من الصالحين الذين يقيمون على الحق إن شاء الله يا رب آمين آمين والله يا شيخنا احنا نأيد الشيخ حازم أبو إسماعيل يكفي أنه رجل يدعو إلى عبادة الله وللإسلام وإلى إقامة دولة صحيحة آه.
هذه الدولة التي سقطت بهؤلاء الطغاة
آه.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤيده آه.
وندعو شعب مصر جميعا وشباب مصر جميعا أن يكونوا خلف هذا الرجل الصالح آه.
ولا نلحق هذه الأكاذيب التي يقولها فلان وفلان وهذا الإعلام الطا- نعم.
الضال الذي يضل هؤلاء علينا جميعا أن نصف مع هذا الرجل حتى أن ننجو بهذه البلد وأن تكون بأمر الله تبارك وتعالى بلد خير في هذا المكان نعم لأننا نعلم جميعا أن مصر هي القلب النابض في هذا المجتمع الذي نعيش فيه جميعا نعم فنحن جميعا نتوجه إلى الله بالقلوب قبل الألسنة نعم
بأن يؤيد الله تبارك وتعالى لنا حاكما صالحا يا رب يحكم بكتابه وبشرعه وعلى نهج رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وشكرا يا شيخنا بارك وجزاك الله الله خيرا فيك.
ونفع بك وجعلك على الحق إن شاء الله آمين ولك بمثل بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله جزاك الله خير وإياك شيخنا والله يعني آه، اللهم المستعان آه، آه، يعني عمر سليمان يكفيه يكفيه والله يعني ان هو المحارب الاول لغزه وقطاع غزه والمجاهدين والانفاق اللي بتحفر وهو يعني سبحان الله م- يعني يده ملوثه بدمائهم والله يشهد ثانيا الشيخ حازم ان شاء الله يعني هذا الكلام للقوى الثوريه ان الشيخ حازم علمت انه آه، رفع دعوة لإبطال ال- أو لإيقاف الانتخابات الرئاسية حاليا بسبب المهازل التي تحدث فيها فيعني ن- ن- ن- نرجو من القوى الثورية 6 إبريل وما شابه ومجلس أمناء الثورة الشيخ صفوت حجازي وما شابه يعني يقفوا بجانب الشيخ في وتضمنه معه المحامون في هذه الدعوة ل- لإيقاف هذه المهزلة التي تحدث في الانتخابات الرئاسية وربنا ينصر الشيخ حازم إن شاء الله جزاك الله خير بارك الله فيك أسأل الله أن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارنا ومن حق أي أحد في مصر أن يترشح أي حد أي حد في مصر عايز يترشح يترشح ومن حقنا ألا نختاره ويبقى آه، الاحترام للجميع السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل
أنا أحبك في الله يا شيخ موسى الله يحبك ويرضى عليك حضرتك آه، ما- الشيخ حازم وزارة الخارجية الأمريكية هي اللي بعت الجواب فأكيد هي هتبعته هي مش عاوزاه يمسك مصر أمريكا
نعم
وبيقولوا لو م... لو الشيخ حازم مسك مصر هتبقى زي مصر هتبقى زي إيران
واضح واضح القضية مش قضية حازم القضية أنهم يرفضون المشروع الإسلامي لا يريدون في الواجهة حاكما مسلما قويا لا ينقاد ولا ينبطح هذه القضية فاللهم ولي علينا خيارنا يا رب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا وطي ازيك يا التلفزيون مولانا الحمد لله افتح افتح البتاع يا اخي افتح له البتاع يا أخي أهو قفلها لك خالص السلام عليكم طب نستأنف بارك الله فيكم أنا أقول من حق أي أحد أن يترشح لرئاسة مصر أي أحد ومن حقنا ألا نختاره وأنا أقول نصيحة والله لرجال مبارك لعيال مبارك للنظام القديم بتاع مبارك أقول لرجال النظام السابق لقد حكمتم فماذا جنينا من ورائكم حكمتم اللي منكم قعد وزير عشرين سنة واللي قعد وزير عشر سنين واللي قعد في منصبه بالعشرين سنة والخمستاشر سنة ما كفاية بقى ما كفاية وأعماركم فوق السبعين سنة ما كفاية بقى ما انتوا حكمتم فماذا جنينا من ورائكم أصبحت بلدنا في ظل حكمكم أفقر بلد وأذل بلد وأحقر بلد أصبحت بلدنا في ظل حكمكم جاهلة مريضة متخلفة ذليلة لا تملك قرارها ما كفاية بقى ده الناس في ظل حكمكم الميمون المبارك شربوا مياه المجاري أنا عندي صور مش عارف جاهزة يا أستاذ ياسر ولا لا آه هات الناس في ظل حكمكم شربوا مياه المجاري الناس في ظل حكمكم أهلكتهم السرطانات اللي تسبب فيها المبيدات المسرطنة التي كانت تستورد الفيروس الكبدي حمى القلاعية انفلونزا الطيور حوادث القطارات قطر العياط قطر الصعيد العبارة العبارة اللي الناس غرقوا فيها بلا ثمن أين صاحب العبارة في أمن وأمان أين حق ه- هذه الجثث أين الذين قتلوهم مش ده كله كان في ظل حكمكم في ظل حكمكم أهدرتم كرامة مصر المصري بقى بلا تمن يتحرق يتفحم في القطر ونبعت لأهله 5000 جنيه أهدرتم كرامة المصريين على أنبوبة البوتجاز فرقتوا علينا العالم على أنبوبة البوتجاز والس- واليهودي الإسرائيلي يأخذ الغاز المصري بأرخص من السعر ال... الذي يأخذه به المصري ذلتونا عيالنا اللي راحوا يسافروا وماتوا غرقا يبحثون عن فرصة عمل في إيطاليا أو هنا أو هنا عملتوا لنا إيه الشعب بقى شعب مريض في ظل حكمكم نسب السرطانات فيه عالمية الفيروس الكبدي نسب عالمية عندنا في مصر 12 مليون عانس في ظل حكمكم المبارك يا رجالة مبارك 12 مليون عانس عندنا 8 مليون عاطل في ظل حكمكم المبارك الميمون مش كفاية بقى خربتوا البلد أهدرتم كرامة الناس الدول بتبني مدن وانتوا بتبنوا سجون المعتقلون بعشرات الآلاف كل التليفونات كانت تراقب الأنفاس تعد أي حد فيه خير محاصر الزمن بتاع مبارك كان العصر الذهبي للفساد العصر الذهبي لليهود اليهود بقوا عليه لما اتشال نسيتوا الدويقة نسيتوا المساكن العشوائية نسيتوا صخرة الدويقة اللي نزلت على دماغ الناس وقتلتهم وهم نيام دي بيوت يعيش فيها آدميون في أي مكان في العالم ده احنا في مصر لحد النهاردة والله عندنا ناس بتشرب مية المجاري ولسه عايزين الحكم ولسه متمسكين بالحكم أمر عجيب يا أخي أمر عجب ومعظمكم فوق السبعين سنة وأقل واحد فيكم حكم في منصبه يجي 15 سنة عايزين ايه تاني قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا شفت الجثث المتفحمة في القطار بلا ثمن وبلا قيمة وبلا كرامة أنا شايف إن اللي عايزين يعيدوا إنتاج النظام القديم اللي عايزين يجيبوا لنا مبارك بشرطة في تمثيلية هزلية مضحكة مسرحية الموسم دول هيولعوا البلد دول مش خايفين على مصر ولا على شعب مصر ولا بيتقوا الله دول خدم لمناصبهم دول هيخلوا الناس على أبواب ثورة جديدة لا تبقي ولا تذر فاتقوا الله فينا انتوا هتموتوا يا من تملكون الأمر والنهي في مصر هتموتوا وهتقفوا عراية قدام ربنا عراية بلا مليارات وبلا كراسي وبلا سيوف وبلا عصافير ولا دبابير وبلا هتقفوا عرايا قدام ربنا اتقوا الله في نفسكم والله أنا خايف عليكم اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله الذي تساءل واتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ربنا يحصي عليكم أنفاسكم ويحصي عليكم حركاتكم ويحصي عليكم تخطيطكم لإبعاد دينه لتغييب شريعته وأنتم تمكرون وهو يمكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وثقتنا في الله عظيمة وأملنا في الله لا ينقطع والمستقبل لهذا الدين وإن رغمت أنوف المستقبل لهذا الدين وإن رغمت أنوف والله متم نوره رغم أنف أي أحد دين الله كالشمس إذا غابت من مكان أشرقت في مكان دين الله ككرة المطاط كلما ضربت في الأرض ارتفعت وعلت دين الله قادم وشريعة الله حاكمة وقادمة مهما مكر بنا الماكرون ومهما كاد بنا الكائدون ونحن لا نتعصب لأشخاص إنما نتعصب للإسلام وسيأتي سيأتي ولو على دماء مصريين شريعة الله قادمة وأسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب ولي علينا أرضاك فينا اللهم ولي علينا أرضاك فينا اللهم ولي علينا أرضاك فينا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا وأحذركم من التعصب وأمركم بالتوحد وكل الأخ الحازم أبو اسماعيل حتى لو خرجت من السباق يكفيك أنك علمت الناس سنحيا كراما يكفيك أنك أنعشت في قلوب الناس العزة والسؤدد والمكانة وعدم الرضا بالقهر والذل يكفيك أنك نافحت عن الإسلام وأقمت الحجج على الخصوم وكل ذلك في ميزانك وأرجو من الله أن يرضى عنك وعن جميع مشايخنا وعن جميع علمائنا إنه ولي ذلك ومولاه بحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قدمت إلى الخلق رسالة للدين أبين أفضاله للناس جميعا أهديها للتائب أرجو إقباله إرضاء الخالق غايتنا لا نبغي إلا ما قاله قدمت إلى الخلق رسالة للدين أبين أفضاله للناس جميعا أهديها للتائب أرجو إقباله